بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أحبتي في الله أستميحكم عذرا أن نتوقف في هذه الليلة عن دروس السيرة النبوية لأتكلم في نقطتين اثنتين فقط الأولى كلنا سمع بعض الدعاوى الضالة التي تنادي بخروج بعض النساء لنزع الحجاب بل قرأت لمن دعا لهذه الدعوة الضالة أنه قال تسعين بالمئة من العاهرات محجبات أو قال تسعة وتسعين وهذا الحقيقة أمر يندى له الجبين وقد حاول أسلافهم من الضلال قديما نزع الحجاب عن المسلمات بل ولعلك تعجب إذا قلت لك الحرب على الحجاب بدأت من زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما خرجت إحدى الصحابيات بحجابها الكامل إلى سوق الذهب إلى سوق اليهود فراودها يهودي على كشف وجهها فأبت قال لا شك أنك دميمة فأبت فلما جلست تشتري ربط جلبابها في طرف خمارها فلما قامت انحصر ثوبها إلى أعلى فكشف جزء يسير من ساقها فصرخت وإسلاما فقام يهو مسلم غيور وقضى على هذا اليهودي فاجتمع يهود على هذا المسلم وقتلوه فعلم النبي بذلك فجيش الجيش وحاصر بني قينقاع وأجلاهم عن المدينة فالحرب على الحجاب ليست من مئة عام أو من خمسين عام بل من زمان النبي صلى الله عليه وسلم كل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يبغضون الحجاب ويبغضون النقاب جدا ويبغضون اللحية جدا جدا لكن هل نجح أسلافهم الواقع يقول لا بل خذلهم رب العالمين وأخزاهم وانتشر الحجاب حتى في أوروبا والله رأيت نساء منتقبات في باريس بعيني رأسي رأيتهم أو رأيتهن النقاب موجود في كل بلد في قلب أوروبا في إيطاليا بلد الفاتيكان هناك نقاب والله رأيته بعيني في فرنسا وفي إيطاليا هذا دين الله ودين الله غالب ومنصور ومن وقف في وجه دين الله يقينا سيخذل دنيا وأخرى حاولوا قديما في زمان سعد سعد يحيى سعد وتاريخنا المعاصر فيه الكثير من التزييفات رفع أقزام وحط أعلام خرجت الست هدى شعراوي والست صفية زغلول هذه العصابة إلى ميدان الإسماعيلية اللي هو التحرير الآن ونزعنا النقاب ليه خرجنا في تظاهرة ضد الإنجليز وقمنا هناك في وجه الإنجليز بنزع النقاب طب الإنجليز هيمشوا ولا هيلبدوا والحريم بتقلع يبقى يمشوا ولا يقعدوا طب ايه علاقة النقاب والحجاب بخروج المحتل قالوا النقاب ده هو التخلف حجاب ده رجعية تخلف فمن أجل أن نتمديا لابد أن ننزع الحجاب وأنا أعجب ما علاقة التمدين والتحضر بالعري فكلما تحضرت المرأة ضيقت الفستان على خاصرها سنتي من هنا وسنتي من هناك أفكلما تحضرت الفتاة آه، رفعت الفستان فوق الركبتين سنتي مش سنتي يا عم آه، اسمه سنتي صلى على المصطفى رفعته سنتيمتر من هنا ومن هناك الحجاب تحضر الحجاب تمدين إنا نرى القبائل في مجاهل إفريقيا سيماها العري الناس اللي عايشين في مجاهل إفريقيا تلاقي الراجل إيه لابس قطعة جلد وجسمه كله عريان الست لابسة قطعة جلد وثلاث أرباع جسمها عريان والله علمنا أن العري تخلف وجاهلية فقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وامتن علينا في القرآن بأنه أنزل علينا لباسا يواري سوآتنا وريشا ريشة يعني الكماليات في الثياب زراير ايه مش عارف القميص مش عارف ربط كرافطة عاملة ايه الجاكيتة ماركة ايه ده الريش بقى الكماليات في الثياب الستر نعمة الحجاب يوافق الفطرة السليمة التي خلق الله عليها الرجل والمرأة أيا كان دينهم والله العظيم لا يسمح لابنته أو لزوجته أن تسير بغير حجاب إلا رجل منكوس الفطرة مذبوح الغيرة إن كان يملك أمرها الحجاب ده يوافق الفطرة السليمة الرجل صاحب الفطرة السليمة يغار أيا كان دينه أنا لا أتكلم هنا عن إسلام هذه فطرة المرأة صاحبة الفطرة السليمة تستحي أن تكشف بدنها لكلاب السكك للذئاب البشرية حتى ينهش كل ذئب في لحمها لا الحجاب يا سادة أمر الله عز وجل والله وصف أهل الإيمان فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ولذلك قالت أمنا عائشة رحم الله نساء الأنصار لما سمعنا هذه الآية إلى آية الحجاب قامت كل امرأة إلى مرطها المرحل واعتجرت به ستك وستي وجدتك وجدتي من الصحابيات كانوا في بيت أمنا عائشة فقالت لهن إن الله أنزل كذا وكذا يأمر النساء بالحجاب قامت كل امرأة فورا واعتجرت تلفعت تحجبت لم تنتظر حتى أن ترجع إلى بيتها كرهت أن تخطو خطوة بعدما سمعت أمر الله بالحجاب وهي غير محجبة دول الصحابة ناس ربنا اختارهم للنبي محمد النبي قال كده قال إن الله اختارني واختار لي أصحابي الله شوف واختار لي أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار يكفاك لو النبي في وسط ناس زينا سكة كده أقول إيه بس اللهم استرنا يا رب ده الصحابي تقرأ عن سيرته بأمة بأمة والله لو الرجال النهاردة زي نساء الصحابة لتحول الدن... لتحولت الدنيا إلى الخير لو احنا زي أطفال الصحابة لتغير حالنا إلى أحسن حال فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أجدادنا يا رب العالمين الحجاب ده أمر ربنا فريضة فرضها الله قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك ها وبناتك و نساء المؤمنين بعض المغفلين بيقولوا الحجاب ده لزوجات النبي بس طب ما تقرأ الآية قل لأزواجك ها وبناتك وإيه ونساء المسلمين المؤمنين لن تلبس الحجاب إلا من لبسته طاعة لله عز وجل في الغالب ومن أصحاب اللحى أصحاب ذنوب وكبائر ومن أصحاب من صويحبات الحجاب صويحبات الذنوب فيش كلام نحن بشر والعصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحجاب فريضة فرضها الله في قرآنه يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ليه يا رب ذلك أدنى أن يعرفن يعني أنهن حرائر فلا يؤذين فلا يتعرض لهن الفساق ويؤذين هذه الآية فيها علامة على أن أي امرأة مش محجبة لابد أنها ستؤذى صح مو ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن إيه عفيفات حرائر فلا يؤذي طب واللي مش لابسه ثياب العفه يقينا ستؤذى ولو بكلمه بذيئه عيل صايع واقف على الناصيه يحرم لها كلمه مش ده اذى ولو بكلمه ولو بنظره شيطانيه فضلا عما هو فوق ذلك ونحن في زمان التحرش والاغتصاب والعلاقات الآثمة والزواج العرفي اللهم سلم سلم الحجاب ده فريضة فرضها الله في قرآنه الحجاب طهر طهر تخيل لو كل النساء محجبات لا انت عارف زوجتي شكلها ايه ولا انا عارف بنتك شكلها ايه وكل واحد راضي باللي ربنا قسمه له وكل واحد فاكر انه متجوز فيرجينيا جميله الجميلات ما هي دي امه وامه ست عجوزه فكله راضي انما تشوف بقى تمشي بره في الشارع كده خمس دقايق بس كده يجي لك حول لو اطلقت عينيك شوف ربنا يقول ايه بيقول للصحابه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب حجاب المكان بيني وبينها باب أو بكلمني في التليفون مش شايف أو حجاب الثياب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم إيه أطهر لقلوبكم ها وقلوبهن الحجاب ده يعمل طهارة في المجتمع نقاء طهارة في القلوب والعري وإطلاق النظر في الحرام تبقى بتصلي والله تبقى بتصلي وتفتكر الصورة الحرام اللي شفتها امبارح ما هو الشيطان هيشتغل عليك بقى ما هو دي السكة بتاعتك ومعظم أسئلة الشباب في هذا ومن أطلق نظراته دامت حسراته طب ما تبص لدي ولدي ولدي ولدي ولا انت طايل دي ولا دي ولا دي ولا دي امال ايه بتتحسر بس وبتندب حظك وتبص في على المذيعه وتبص لمراتك وتحسبن طب انت معذب نفسك يا غلبان ليه صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم يبقى الحجاب طهر ذلك ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الحجاب فريضة فرضها الله الحجاب فريضة فرضها رسول الله اسمع الحديث العجيب ده روى أحمد والنسائي والترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء اللي يجيب يجر الجلابيه في الأرض كده كبر أو العباية أو ال... الإزار أو أيا كان نوع الثياب الله يكره المتكبرين وفعلا يعني الإنسان المتكبر ده بغيض والله أنا أبغض المتكبر جدا وأبغض الكذاب جدا كذب والكبر آفة كل منها آفة فعلا صاحبها بغيض عند الله وعند الخلق إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء ماشي كده على الأرض زي البطة العرجاء يتبختر كالطاووس ليه؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يا أخي كلنا ولاد تسعة كلنا خلقنا من التراب كلنا خلقنا من ماء مهين انظر إلى أحدنا في قبره بعد يوم أو يومين أو ثلاث من موته اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنه اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنه اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ارحم موتانا يا رب وموتى المسلمين انظر إلى أحدنا في قبره بعد ثلاثة أيام أنت مسكين جدا أيها الإنسان ضعيف جدا لست كالجبل في الطول خطواتك لا تخرق الأرض يا مسكين تنتنك عرقة تقتلك شرقة تقلقك برقة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا يا رب العالمين اللهم آمين شوف الحجاب أمر أمر به رسول الله قال إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء اسمع الرد العجيب جدا ده فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله طيب حضرتك يا رسول الله يا سيدنا بتؤمر الرجل ثوبه ما يعديش كعب رجليه طب والمرأة زيه كيف تصنع النساء بذيولهن قال ترخينه شبرا منين من منتصف الساق يبقى بعد كعب رجلها بيجر بسنتي في الأرض ولا حاجة قالت إذا تنكشف أقدامهن لما تطلع السلم ولا حاجة رجلها تبان قال ترخينه ذراع الذراع اللي هو ده من أعلى الأصبع الوسطى إلى المرفق ده الذراع حوالي حاجة وخمسين سنتي بالستة كانت بتقيس كده بالذراع القماش مش كانت بتقيسه كده ده الذراع منين بقى من نصف الساق الذراع يبقى يبقى بعد كعب رجلها بكام قول سبعة عشرة سنتي ان بعض الاخوات برضه تلاقيها الجلابيه بتجر متر ونص في الارض مش ده برضه امر النبي انت مش فاهمه صح لكن شوف ورع الصحابيه بيقول لها ترخيه شبر قالت له مش كفايه لانها حييه والنبي قال الحياء من الايمان والايمان في الجنه وقال الحياء خير كله وقال لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء أجمل زينة للمرأة حمرة الحياء حمرة الحياء ماء الوضوء صلى على المصطفى المهم يبقى الحجاب أمر الله وأمر النبي النبي أمر بالحجاب كم مرة في عشرين حديث أنا موضوع التليفونات ده مش عارف أعمل ده بتاع مين ده عشرين حديث يا مسلمين وثلاث آيات في القرآن تصريحا في النور والأحزاب تأمر بالحجاب ثم يأتي مخبول يقول أنا أدعو أن تخرج النساء في ميدان عام لنزع الحجاب و99% من العاهرات محجبات اللهم أعمي بصره وأقطع لسانه ودمر أركانه الإجرام ده احنا فين الحجاب باق إلى يوم القيامة لأنه من دين رب العالمين وقد حاولوا قديما حربة فخذلهم الله وأبقى الحجاب وانتشر وأنا عايز أقول لك حاجة سمعتها زمان عجباني قوي سمعت أحد المشايخ بيقول هذا الدين يشبه الشمس إذا غربت في ناحية أشرقت في ناحية أخرى أو يشبه كرة المطاط كلما ضربتها في الأرض بقوة كلما ارتفعت بقوة وربنا قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون دين الله باق ومنصور رب بنتك على الحجاب على الحياء لأنك إن ربيتها على العري كلما خرجت عارية ونظر إليها أحدهم أثمت وأثمت أنت دللتها على الشر وسننت لها سنة الشر والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم في الكبر كالنقش على الماء أنت مستني لما تبقى عروسة 17 سنة تقول تحجبي لن تسمع إلا إذا تغمدها الله برحمته في الصغر كده وراعي طفولتها وبراءتها وتلبس وتتفسح وتتنطط وتت... وتتشقلب وتجيب لها فساتين حاجة حاجة ربنا حرم الخمر بالتدريج وحرم الربا بالتدريج حاجة حاجة هم ماذا يريدون من المرأة يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا من زمان وسوسوا في أذن المرأة المرأة طاقة معطلة المرأة نصف المجتمع اخرجي اخرجي فخرجت من بيتها لغير حاجة وربنا قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجالية الأولى اخرجي اتثقفي كده واختلطي بالرجالة واقري مجلات وبتاع عشان تعرفي تربي عيالك والله اللي ربى كويس الأميات ما امك ما كانتش بتفك الخط بكماشه جدتك ما كانتش بتعرف تقرا ولا تكتب ولا تكتب وطلعت مهندس ودكتور و... و... ومدرس و... وحرفي علمت واين كامهات زمان جدتك فين يبدو ان الجماعه بتوع زمان كانوا بيفهموا عننا كتير ما كانوش بيتكلموا كتير ولا قاريين كتير لكن كانت الفطر سليمة فربنا بارك واحنا عملنا جيل عيال زي البلاستيك كل طلباتها مجابة تيجي تحمل واحد مسؤولية ما تلقاش راجل على رأي واحد موجود اهو صعيدي بينكم بيقول لي ابويا بيقول لي ده فلان ده متربي في الضله قلت له يعني ايه قال لي يعني واد خرع يعني متربي في الضله يعني لازم عشان تتربى ابوك يكتفك وتقول له احد احد يعني ما هو برضه الحنيه يعني خير الامور ايه الوسط كانت عباره كده عجيب متربي في الضله يعني اللي قطها كده فالمهم ايه اللي ودانا في الضله يا عم الشيخ اتكلم في ايه اه المراه ما زالوا بها اخرجي اخرجي فخرجت اخلعي بقى الخيمه دي اخلع العباءة بلاش تخلف وخد بالك الشيطان لا يأتيك مرة واحدة ويأمرك بما يقصده إنما يأخذك إيه خطوات على نار باردة ما هو مقطوع لك ولذلك قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا إيه خطوات الشيطان فتجي هي لابسه النقاب النقاب ده مختلف فيه النقاب ده مختلف فيه وفعلا مختلف فيه اخلعي أو تلبس النقاب بس يبقى نقاب متدلع بترتر كده وبتاع وعامله عينيها كده وعامله كحله كده و- ونقاب قد كده خمسة سنتي وخمار كده معمول مش عارف ايه الله ده الحجاب بتاع زمان انا ما شفتش الاخوات كده زمان كانوا يا ولدها بيجيبوا قماش ترجال كان ما كانش في غيره وحجاب النهارده الحجاب متدلع حجاب يحتاج الى حجاب وتلاقي عامله بيه شكاوي وبترفرف وراه وهي طايره كده ماشيه طايره او لابسه النقاب وكشفه ايديها وكشفه رجليها الله طب انت لبست النقاب يعني بتاخدي بالراي اللي بيقول جسد المراه كله عوره كشفه رجلك ليه وايديك ليه انت واقفه على السلم يعني لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء فتروح خلع النقاب او تدلعه فيبدا الانهيار زي واحد مربي دقنه يقول لك انا احلقه ليه بشرب سجاير ما اسيء لاصحاب اللحيه اللحية دي حتى لو كان بيعمل حاجة حرام برضه حائط صد عن حرام كتير أكتر من اللي هو بيعمله وهو ملتحي فيعمله يحس إنه كان لابس قميص وقلعه فيعمل كل الحرام بقى إخواننا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ما زالوا بها حتى خرجت خلاع العباءة خلعتها فهل رضى أعداء الإسلام منها بذلك لا خالط الرجال اقتحمي كل اقتحمي كل المجالات هذه المرأة تبقى قاضي وتبقى مأذون وتبقى كذا وتبقى كذا وكذا طيب وبعدين ما زالوا بها حتى جردوها من ثيابها تماما عدا خرقه تستر السوء على الشواطئ مش كده في ناس بتوع مايوهات وما زالوا بها حتى شغلوها خائمة في الطائرات يقول لك أنا بنتي مضيفة يعني خدامة في الطيارة بتجيب لي قهوة وشاي ولا هاتي كيس عشان ناوليني كيس بسرعة عشان هرجع تبتسم وتقول اتفضل مش كده وما زالوا بها حتى عملت خادمة في الطائرات والفنادق والبارات مش كده ثم قالوا الآن الآن أنت متحضرة طب من أمس قعد زغلول وكانوا بيغنوا له يقولوا يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح مراته قلعت البتاع ورمته كده ليه تخلف الحجاب طب هل تقدمنا بعدها في زراعة ها هل تقدمنا في صناعة هل تقدمنا في تجارة مش الحاجات تخلف طب رموا التخلف اهو. هل تقدمنا في شيء لا لأنهم يتقدمون باسم الشيطان فاللهم ردنا إليك وأصلحنا أصلح نساءنا وأولادنا يا رب دي النقطة الأولى النقطة الثانية الحقيقة يعني هذه الليلة بالنسبة لي ولأهل المسجد ليلة فرح وسرور لأن الله عز وجل أتم علينا نعمة من نعمه الحمد لله افتتحنا عيادات الصديق الطبية بعد صلاة المغرب وأنا الحمد لله صعدت كده بعد العصر فوجدت ما يسرني وخفك في الخفة كده يعني سجدت سجدة شكر لله عز وجل الحمد لله وإن شاء الله أدعوكم بعد صلاة العشاء تطلعوا وتشوفوا أموال الفقراء كيف أنفقت هل أنفقت في السفة أم أنفقت في خدمة الفقراء والمساكين ربنا عز وجل هو صاحب الفضل وحده هو صاحب الفضل كله هو الذي عمل ومن نعم ربنا علينا أنه استخدمنا واستعملنا حتى يتم هذه النعمة على أهل هذا الحي فالحمد لله رب العالمين ربنا علمنا من خلال سنة نبيه إذا جاءتنا نعمة حادثة أو أزيحت عنا نقمة حادثة إن نحمد ربنا إزاي يا شيخ محمود نسجد سجدة شكر وسجود الشكر كان النبي يفعله إذا بشر بما يسره يسجد سجدة واحدة اسمها سجدة إيه؟ شكر يقول فيها سبحان ربي الأعلى ويحمد الله أي سجود قول فيه سبحان ربي الأعلى لأن ربنا لما أنزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي اجعلوها في سجودكم سجودكم دي إيه نكرة ولا إيه نكرة والتنكير يفيد إيه الشمول يعني في أي إيه سجدة في أذكار تضاف لكن دي الأصل فلما ربنا يكرمك بنعمة جديدة تسجد شكر مش بنعمة لأنك لو كنت بتسجد الشكر عشان ربنا ادالك نعمة يبقى لازم تقعد عمرك كله ساجد بين يدي رب العالمين لأن كل لحظة بتجيلك فيها ملايين النعم تعرف أو ما تعرفش وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا الشكر لما تجيلك نعمة جديدة جات لك التأشيرة بتاعت الحج اللهم اكتب لنا الحج في هذا العام جات لك تأشيرة العمرة جات لك علاوة مثلا في حاجة بتسرك كنت عيان وخفيت أي خبر حلو تسجد شكر مش المرأة تزغرط والراجل يرقص والناس بيعبروا عن شكرهم بالرقص والزغاريت لا يا حج تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى طيب وإذا أزيحت من عندك نقمة ماشي في الطريق كانت عربية هتهفك سنتي ربنا نجاك اسكت في الشارع في الشارع والناس طز السجود لله شرف ورفعة وقربة قال تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب اسكت حماتك قاعدة عندك بقى لها شهر وقطع المية والنور عليك ومطهقاك مشيت يا ادعي لها ما تسكتش الشكر لان حماتك نعمة ادعي لها اللهم ارحم حماتي يا رب كانت نعمة اصل خال مراتي قاعد في الدرس فهيبلغهم الكلام ده لو عكيت الموضوع هيوصل البيت صلي على المصطفى فيبقى ايه سجود شكر طيب أخويا بيقول لي هل يشترط له الوضوء لا يا بركة خد بالك لا سجود التلاوة ولا سجود الشكر يشترط له وضوء أو استقبال قبلة وليس له تكبيرة إحرام ولا تسليم انت سألت عن واحد أنا جاوبتك في اتنين تدفع 75 قرش يبقى سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط له استقبال القبلة طبعا لو استقبلت القبلة فهذا أحسن ولا يشترط له الوضوء طبعا لو كنت على وضوء فهذا أحسن وليس له تكبيرة إحرام ولا تسليم ليه؟ لأنه ليس صلاة الوضوء شرط لإيه؟ الصلاة دخولك في الصلاة تحريمه إيه؟ التكبير وتحليله التسليم دي مش صلاة دي اسمها سجدة اسمها صلاة الشكر ولا سجدة الشكر سجدة الشكر اسمها سجدة تلاوة ولا صلاة تلاوة سجدة وراجع كتب الفقه تجد هذا إن شاء الله بدليله طيب المسلم لما ربنا يكرمه بنعمة يعمل ايه واحد ينسب الفضل لمن لله اوعى تقول انا بعقلي بعضلاتي بفتكت انت ولا حاجه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تنسب الفضل لله اثنين تثني على الله تقول والله ده ربنا كريم ده ربنا سترها علينا ده الفضل كله لله هو لاش ربنا كرمنا لا كنا رحنا ولا جينا واحنا بنفهم حاجة ده الفضل كله لله دايما نقول كده تثني على الله الثناء العام ده ربنا كريم رحيم سترنا وتثني عليه الثناء الخاص بأن تحدث بفضله عليك وأما بنعمة ربك فحدث ثم تشكر بقى الشكر العملي اعملوا آل داود شكرا الشكر ايه عمل ربنا اداك فلوس تشكره ازاي سمعني يا حاج محمد وراح فين راح فين محمد المهدي كنت عايزه في الحته دي صلوا على المصطفى ربنا اداك فلوس تشكره ازاي يبقى زكاه المال رقم واحد والصدقات اداك علم تشكره ازاي تعلم الناس من هذا العلم مش تتكبر على الخلق لانك مهندس ولا دكتور ولا آه، ضابط ولا مدرس ايا كان لا يا اخي من تواضع لله رفعه يبقى تشكر ربك من جنس النعمة فلوس طلع فلوس علم علم الناس جاه جاه يعني ايه لا جاه يعني محبة في قلوب الخلق تشكر ربنا ازاي ها تصلح بين الناس بقى مش دي كلمة مسموعة تشفع الشفاعات الحسنة تمام ربنا اداك منصب تعمل ايه تسهل على الناس تحس الناس انك خدام لهم مش سيد عليهم هكذا هكذا يكون شكر العبد لرب العالمين سبحانه وتعالى احنا في نعمة ربنا ك- تم علينا العيادات الحمد لله ودي المرحلة الثانية في هذا المجمع في رمضان اللي فات خلصنا الم- المسجد الثلاث ادوار الحمد لله على الوضع اللي انتم شايفينه الحمد لله المرحلة الثانية خلصت إن شاء الله إن شاء الله كمان سنة إن شاء الله نفتح بقى العمليات والعناية المركزة وجناح التوليد وبعدها بكم شهر إن شاء الله غسيل الكلى والحضانات كل هذا بفضل الله ثم بدعواتكم وبنفقاتكم مبنى ده كله اتبنى بفلوس الغلابة فيش حد له منا علينا إلا صاحب المنة وصاحب المنة من؟ الله عز وجل فالحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين ولا أقول كما قال المغفل قارون إنما أوتيته على علم عندي إنما أقول كما قال النبي الصالح سليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فاللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك مطواعين مخبتين يا رب العالمين هل قبل خروج من المسجد سن مش عارف دي يا مولانا دي ايه صلي ركعتين شوف انت متى دخلت المسجد ان كنت في وقت صلاه صليت معنا الفريضه اه جيت في وقت غير وقت الصلاة يعني جيت قبل الأذان يبقى أركع ركعتين تحية مسجد حتى في وقت الكراهة حتى والإمام على المنبر حتى والشيخ بيقول الدرس بيقول لا هو لازم كل ما أدخل المسجد بعد ما أصلي يعني وأسمع وأنا خارج أجيب ركعتين تاني لا بل العكس هو الأفضل النبي قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني اجعل لبيتك نصيبا من صلاة إيه السنة كلما بدأت ألتزم بعد شهور برجع أتاني للذنب أعمل إيه؟ توب تاني تبت وقعدت شهر مظبوط وضعفت نفسي توب مرة تالتة تبت وقعدت أسبوع زي الفل وبعدين غلبتني شهواتي وقعت توب رابع خامس عاشر مليون الشيطان يقول أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار والنبي يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له ربنا تواب لأنك خطاء بتغلط كتير قال رسول الله كل بني آدم إيه خطاء خطاء يعني إيه كثير الخطأ وخير الخطائين التوابون اللهم اجعلنا من التوابين هل الصور الورقية المعلقة على الحائط حرام زي صور الآباء يعني هو أبوه مات فعملوا برواز وحطت إشارة سودة كده في البيت حرام أيوة طب صور الحيوانات اللي زيها برضو صورة حيوان برضو حرام لأن النبي علمنا فيما رواه مسلم أن الملائكة لا تدخل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال ولا صورة إلا الصور اللي أنت مكره عليها يعني الفلوس عليها صور صح بطاقة جواز السفر إلى آخره والصور الفوتوغرافية فيها خلاف تقول لي ما أنت بتتصور فيديو أهو ده لمصلحة عشان درس علم طب ما هو كان زمان من غير صور أنا موافق مشيها صوت وبس لكن هذه المسألة رخص فيها العلماء وفي غيرها والله أعلم كده أظن رجل يستأجر محل بمبلغ 3000 جنيه شهريا وبيعرض فيه ملابس ولم يحول عليه الحول فالما يعرضه في المحل عليه زكاة زكاة عروض التجارة تتحسب كده أنا فتحت مثلا محل ملابس بمناسبة السؤال واحد رمضان جيت واحد رمضان اللي بعده معايا نقدي قد إيه مئة ألف نقدية بتوعي لا أنا مديون بخمسين ألف يبقى أنا عليا ليا من المية كام خمسين طب تعال على البضاعة بقى عندك بضاعة بقد إيه بخمسين ألف كلها خالص يقول لا مخلص بضاعة منها بعشرين ألف والتلاتين ألف بالأجل يعني بالدين يبقى البضاعة أم خمسين هو في الحقيقة يملك منها كام عشرين عشرين وهناك كام خمسين يبقى طلع الزكاة على السبعين على الألف خمسة وعشرين والله أعلم ويجيب الزكاة هنا وندعي له عشان الغلابة بيقول لي كل ما الناس بتشوفني بتمدحني تمدح الأدب والاحترام وكل حاجة بس أنا بجد نفسي أكون كويس من جوه زي ما أنا كويس من بره ادعي ربنا تقول له كده في السجود اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت قل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى وقول ادعو ربنا وجاهد نفسك إنما الحلم بالتحلم مرة في مرة هتبقى حليم الصبر بالتصبر هكذا مرة في مرة هتيجي جاهد نفسك وربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وبعدين اللي يمدحك قل له كده في وشه اللهم اجعلني أحسن مما يظنون واستر عنهم ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون وخلاص وبعدين هذا من عاجل بشراك في الدنيا من بشرى المؤمن في الدنيا إن ربنا يضع له القبول في الأرض من الصالحين الناس بتحبك ناس بتاعت ربنا وبتحبك دي حاجة تزعل ولا تفرح تفرح قوي أنا بقول دايما أغلى كنز يحصل عليه الإنسان محبة الناس دي ما تعرفش تجيبها بفلوس ممكن واحد تديله فلوس يرفعك للسماء تديله ظهرك يقول لك ده حرامي ونصاب وغشاش منافق يعني محبة الخلق دي مش بإيديك هذه من عاجل بشرى العبد في الدنيا وفي الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه وبعدين ثم يوضع له الإيه القبول في الأرض من مين اوعى تفتكر القبول يعني الشعبية أقل رقصة في البلد شعبيتها أكتر من أقع الشيخ عندكم القبول من مين الشريحة ناس بتوع ربنا من الصالحين من الطيبين العدول الذين لا ينافقون اللهم اجعلنا من هؤلاء اللهم ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا اهدنا سبل السلام اجعلنا يا مولانا على قلب رجل واحد انزع من قلوبنا الكبر والشحناء والبغضاء والحقد والحسد والتضابر اجعلنا لك مطوى اجعلنا لعبادك المؤمنين لينين سهلين ذليلين يا رب العالمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم